بسم الله الرحمن الرحيم المفروض احنا اخر حاجة شرحناها كانت الكلام الخاص بسفر التكوين في رسالة بولس الى اهل روميا الاصحاح التاسع العدد اه، سبعة وثمانية وتسعة اللي هو بيقول ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد بل بإسحاق يدعى لك نسل أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد الموعد يحسبون نسلا لأن كلمة الموعد هي هذه أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن فاحنا قلنا قبل كده إن الأساس هو العهد ما بين الله عز وجل وإبراهيم عليه السلام وبعدين ان إيه ال- وكان في برضو بعض الوعود م- م- إيه م- من الله عز وجل لابراهيم عليه السلام اللي هو ال- الارض والبركه والنسل تمام فالمفروض إيه، ان ابراهيم عليه السلام إيه، فات عليه وقت وما كانش لسه خلف فربنا بشره باسماعيل عليه السلام وبعد كده ايه خلاص خلف اسماعيل عليه السلام وجه بقى ربنا طبق معاه العهد اللي هو من من طرف الاله انه يحقق له بقيه ال- الوعود ومن طرف ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام وباقي آه، اهل بيته يعني ان هم يلتزموا بالوصايا والشرائع والاحكام وتم اختزال هذا الالتزام في ال ال الختان يعني ان هذا هو رمز او آه، تطبيق العهد فانا قلت ان اولا كلمه موعد دي ترجمه الفان دايك المفروض ان هو وعد وانا قلت قبل كده ان هذا الوعد في الاخر فرع من العهد وان المفروض ابراهيم عليه السلام هو اساس هذا العهد وبعد كده ابنه اسماعيل عليه السلام دخل في العهد وبعد كده بحسب بقى سفر التكوين ان الله عز وجل وعد ابراهيم عليه السلام انه هيدخل اسحاق عليه السلام في العهد وانه هو بشره باسحاق فابراهيم عليه السلام قال آه، يا ليت اسماعيل يا- يعيش امامك او يعني يفضل عايش يعني فربنا وعده ان لا هيكون له ابن وهيبقى اسمه اسحاق وهيبقى من نسله ملوك لكن العهد ده انه مش هيدخل العهد غير السنه الجايه فوعده يعني ان هو انا اتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن ده وعد لدخول اسحاق عليه السلام في العهد طب فهو المهم ان بولس يعني اساء استخدام هذه النصوص لان هو كان عاوز يخلي هذه النصوص بمعنى ان العهد ان العهود والوعود لن تطبق الا في نسل اسحاق عليه السلام لكن الكلام ده غلط طيب لان في نص احنا قلناه ايوه باسحاق يدعى لك نسل وبرضه اسماعيل ايضا يدعى لك نسل لكن النص ده اتقال امتى بحسب السيناريو اللي احنا ابطلناه المره اللي فاتت ان ساره عليها السلام وجدت ان ابن ابن هاجر اللي هو اسماعيل عليه السلام بيلعب مع ابنها او بيضطهده او بيضايقه او ايا كان فراحت ساره عليه السلام قالت لابراهيم عليه السلام اطرد ابن الجاريه علشان ابن الجاريه لا يرث مع ابن الحره فسيدنا ابراهيم عليه السلام اتضايق وده دليل انه قد ايه كان بيحب ابنه اسماعيل عليه السلام ففي الاخر ربنا قال له ما تقلقش ده باسحاق يدعى لك نسل وبرضه باسماعيل سيدعى لك نسل فما تزعلش ان ده هيتفرق عن ده يعني ده المعنى طب نكمل قرايه وبعدين ليس ذلك فقط بل رفقة أيضا وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير الكلام ده موجود فين؟ إن الكبير يستعبد للصغير ده في التكوين 25 23 ده موجود في ضمن التحضير اللي انا حاطه مش موجود صح؟
التكوين لا مش موجودة 25 23 هناخد التكوين 25 23 ده ونبص عليه في سفر التكوين ونشوف ايه القصة فهنا المفروض ان اسحاق عليه السلام كان متجوز واحدة اسمها رفقة فهو بيقول وهذه مواليد اسحاق ابن ابراهيم ولد إبراهيم إسحاق وكان إسحاق ابن أربعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الآرامي أخت لابان الآرامي من فدان آرام وصلى إلى وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرة فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته وتزاحم الولدان في بطنها فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا فمضت لتسأل الرب أما مش مهم تفهم ده نبص على المقارنة إيه فلماذا أنا فماذا- وإذ تصارع الطفلان في بطنها قالت إن كان الأمر هكذا فما لي والحبل الدنيا- ضايقوها يعني ولا حاجة زي وازدحم الولد إن كان الأمر هكذا فلماذا الحياة يعني هم بيتخانقوا من صغرهم يعني ما علينا مش مهم فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو وبعد ذلك خرج أخوه ويد ويده قابضة بعقب عيسو فدعي اسمه يعقوب وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما فكبر الغلامان وكان إنسان عيسو بعدين القصة اللي احنا حكيناها في, في, في كتاب غريب ومحير ان مفروض عيسو ده هو اللي كان له البكورية والبركة وهكذا وكان راجع في مرة جعان فباع آه، طبق العدس يعقوب عليه السلام باع لأخيه عيسو طبق العدس ب- بالبكورية فقال له انا فقال انا يعني هعمل ايه بالبكوريه دي فراح خد منه طبق العدس وقال له خلاص انت خ- خد ال- البكوريه وبرضه لما اسحاق عليه السلام حب ان هو يبارك عيسو قال له روح اصطاد لي حاجه فراح رفقه كانت بتحب يعقوب اكتر من عيسو فراح قال لها آه، قالت له يعني آه، جهز نفسك وهو عشان تسرق البركه وهكذا فعمل نفسه ان هو عيسو ولبس فروه ومش عارف مين وكان اسحاق عليه السلام ما كانش شايف كويس فراح قال له ده الصوت صوت يعقوب لكن ال- الملمس ملمس عيسو عشان كان مشعر او حاجه زي كده لدرجه الفروه الله اعلم المهم انه في الاخر سرق منه ال- البركه فراح جه عيسو علشان ياخد البركه من ابيه بعد ما اصطاد له اللي كان عايزه فراح قال له انت مين؟ قال له ده انا عيسو وجبت لك الاكل قال له امال اللي انا باركته ده كان مين؟ فراح قال له يا يا ابويا انت خلاص ما عادلكش بركه تانية طب باركني انا كمان قال لك لا خلاص بقى اللي سبق اكل النبأ هو هو خد البركه و- وخلاص فدي القصه يعني فالمهم هو ال- الفكرة اللي عاوز يقدمها بولس من خلال آه، اقتباسه لنص ان ان وهم في بطن امهم واحد قال ان الكبير يستعبد للصغير هو المفروض ان النص ما قالش كده آه، نصا يعني لكن المقصود ان ده هيبقى له نسل وده هيبقى له نسل والنسل الاولاني هيبقى سيد على ال- التاني وده بحسب السياق اللي حصل ان لما آه، خد البركه من اسحاق آه، آه، ابوه قال له آه، ان انت هتبقى سيد لاخواتك واخواتك التانيين مش ه- القصه دي فهو عاوز يقول ان يبقى كده هو مكتوب للناس دي البركه من غير ما يعملوا حاجه انا بقول ان القضيه كلها في النهايه مرتبطه بالوعد والعهد لابراهيم عليه السلام في الاصل يعني انا ما اروحش بقى افضل اتتبع نسل ابراهيم اللي اصلا مكتوب لهم من الاول ان ليهم بركه وليهم نسل وهكذا وليهم ارض فهو المفروض اه يمكن هم من غير ما يعملوا حاجه بما انهم من نسل ابراهيم فكتب لهم بركه وكتب لهم ان واحد يبقى ملك وان اسحاق يو- ياتي من نسله ملوك وحاجات زي كده لكن زي ما احنا قرانا ان في نصوص سفر التكوين كل ده في النهايه ليه علشان خاطر ابراهيم عامل الوصايا وحاجات زي كده يعني لو انت فاكر انا طبعا مش هلاقي ان الملف آه، لسه موجود هنا وريني التحضير الاخراني اللي هو اخر نص خالص خالص هو المفروض وكان في ايام ابراهيم فذهب اسحاق الى ابي مالك وبعدين إيه، ف- وظهر له الرب وقال ده لإسحاق ده في التكوين إيه، 26 من واحد لستة لا تنزل إلى مصر أسكن في الأرض التي أقول لك تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وأفي بالقسم الذي أقسمته لإبراهيم أبيك فهو المر- الموضوع كله في الآخر مرتبط بإبراهيم وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ أوامري وفرائضي وشرائعي فهو يبقى في الآخر الموضوع مرتبط بفعل اللي عمله إبراهيم فبالتالي نسله هيتم لهم اللي وعد لابراهيم علشان هو عمل وعلشان هو حفظ فيبقى التأصيل اللي بيحاول يأصله بولس ده غير صحيح هو عاوز يقول لك دول م- من غير ما يعملوا حاجة اهو اتكتب لهم القصة دي طيب كما هو مكتوب أحببت عي- يعقوب وأبغضت عيسو ده مكتوب فين راخر ده مفروض رمية 9 13 ده موجود في ملاخي واحد اتنين وتلاتة تعال ما نشوف ملاخي واحد اتنين وتلاتة بيقول وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي ده أول ملاخي خالص أحببتك قال الرب وقلتم بما أحببتنا ده قواس كلام الإلهي يعني أو كده يعني أيا كان مش معناها إضافة أو حاجة يعني. ده الإيسورد هو بي- بيروش وقلتم بما أحببتنا أليس عيسو أخا ليعقوب يقول الرب وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية لأن أدوم قال قد هدمنا فنعود ونبني الخ... ال... ال... الخرب هكذا قال رب الجنود هم يمنون وانا اهدم ويدعونهم تقوم يعني... يعني الفكره اللي هو عاوز يوصلها يعني لو عاوز ترد رد يا شباب. هو ال- الفكره اللي اللي بولس عاوز يوصلها ان ال... ان القضيه في الاخر مرتبطه ب... باراده الاله انا ما عنديش مشكله ما عنديش مشكله ان ان النصوص يكون في الاخر مفادها آه، ربنا احب ده وابغض ده مفيش سبب واضح او هذه اراده ربنا او القدر كل ده مبني على الاصل الاولاني اللي هو بيحاول يبنيه فيعني ان- انت فاهم قصدي ان اه ممكن إيه ل- ل- ليه ربنا غضب على فرعون ليه فرعون ده طلع شرير ليه فرعون آه، إرادة ربنا كده طيب خلاص فهو عاوز يقول على نفس الأساس فهو ربنا اختارنا علشان كده وخلاص ملوش علاقة بحاجة معينة دي إرادة ربنا فأنا بقول ال- التأصيل الأولاني اللي من البداية غ- خالص غلط فبالتالي كون ان هو استدل على شيء فعلا واقعي ان ربنا حب ده ليه ده دي اراده ربنا هو ده اللي مكتوب وهذا القدر وهو اتحقق مش مش مشكله ده واقع اه ممكن شخص إيه ليه فرعون طلع وحش في الاخر ليه ما طلعش حلو آه، اراده ربنا لكن في النهايه انا عاوز اقول ان ال- ان ال- التأصيل في الاصل ان كون ان هو ي- ي- يشوف ان العهد العهود والوعود هتتطبق بالطريقه دي عن طريق نسل اسحاق طب اشمعنى اسحاق ما تقولش اشمعنى بس هو في الاخر الاصل اللي هو بناه غلط ان العهود والوعود مش هتتطبق في نسل اسحاق فقط ولا ان العهد مكتوب لاسحاق فقط علشان بعد كده اقوم اصل طب اشمعنى اسحاق ما تقولش اشمعنى فاهم ازاي اه ماشي ما نقولش اشمعنى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون خلاص يا سيدي انا متفق على المبدأ ده بس نشوف الاصل اللي انت فيما بعد رحت مطبق عليه المبدأ ده الاصل ده غلط ان هو فع- بعد كده في النصوص ده هيقعد يقول لك طيب فماذا نقول ألعل عند الله ظلما حاشا ليه علشان ربنا يعني حب ده وابغض ده يبقى كده ربنا ظالم هو بيأصل لفكره ان دي كلها اراده ربنا في الاخر فما ينفعش نعترض على ربنا وما ينفعش نقول ان كده ربنا ظلمنا بس في النهايه الاصل الاول عنده غلط ان العهود والوعود لن تطبق الا من خلال نسل اسحاق وده غلط فبالتالي خلاص ملوش لازمه التأصيل ده هو إيه- لأنه قال لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف هو بيستدل بالنص ده ليه؟ إن أحب اللي أحبه و- وأبغض اللي أبغضه أرحم اللي أرحمه وأبتلي اللي أبتليه دي إرادة ربنا محدش يتدخل فيه طيب لأنه يقول للكتاب إني إني لهذا بعيني أقمتك ما كل ده إيه، إيه، ما في نفس ال- الاستدلال فهو في الأول وال- في الأول خالص الأصل اللي بنى عليه هذا الاستدلال خاطئ فستقول لي لماذا يلوم بعد لأن من يقاوم مشيئته فاهم ازاي الكلام ده يقول لك ده مشيئة ربنا وده قدر بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا لا هو ربنا خلق بس بر- برجع أكرر تاني الأصل اللي هو بنى عليه كل الكلام ده غلط فماذا إن كان الله وهو وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك ثانية واحدة بس يا شباب. طيب هنا آه، لو بصينا في ترجمات النص ده او حتى سيبك من الترجمات اقرا من ال... من ال... اليسوعيه على طول كاتوليكيه المشكول ف... فاذا شاء الله ان يظهر غضبه ويخبر ويخبر عن قدرته فاحتمل بصبر عظيم وآنية الغضب وهي وشيكة الهلاك ومراده أن يخبر عن سعة مجده في آنية الرحمة التي سبق أن أعدها للمجد أي فينا نحن الذين دعاهم لا من بين اليهود وحدهم بل من بين الوثنيين أيضا فهو هو عاوز يقول الفكرة اللي هو تكلم عنها ان غضب الله معلن ومش عارف مين واحنا عملنا وحش لكن برضو ربنا مش هينقض العهد اللي ما بيننا وما بينه فهو مهما احنا عملنا برضو ربنا هينفذ و... وعاوز يبين بقى يعني مدى رحمة الله في السيناريو اللي هو حاطه ده للخلاص ان احنا كنا نستحق غضب كتير وربنا صبر علينا كتير وبعدين في الاخر ايه زي ما صبر كتير عن غضب هيبقى فيه رحمة كثيرة بقى فاهم ازاي؟ طيب فهنا بيقول التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا كما يقول في هوشع أيضا ده في رمية 9 25 كما يقول في يوشع أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي طيب النصوص دي موجودة فين في هوشع موجودة في ده كأنه مخلط يعني هوشع 2 23 وهوشع 1 10 تعالوا ما نشوف هوشع 2 23 دي بتقول ايه الأول بيقول والأرض تستجيب القمح والمستار والزيت وهي تستجيب يزرعيل وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم آه، الأرحامة وأقول للعم أنت شعبي وهو يقول أنت إلهي النص بتاع أنت معاك المرنة اقرا كده اقتباس بولس نفسه بصوت عالي سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي طيب هنا في هوشع واحد تسعة بيقول فقال أدعو اسمه نعمي لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد ويكون عوضا عن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي هو كأنه عمل خليط يعني أصل أنت فاهم بولس عاوز يستشهد بالنص ده ليه؟ على اساس ان ال- الوعد ده مش بس لليهود ده كمان لغير اليهود فهو كانه لفق صيغه معناها ان دول مش شعبي اللي هم الامم الوثنيين لكن انا هخليهم شعبي يقال عنهم لستم آه، آه، لستم شعبي يقال عنهم شعبي انا هرجع تاني بس آه، دي روميا كام رمية 9 25 25 انا بس لان لان الكلام نصا زي ما هو مرصوص كده ده مش موجود في هوشع خلينا ابص كده في في تفسير ولا بتاع هنا بيقول في واحد هوشع ده مش مشكلة في هوشع 2 23 وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم لرحمة أنت شعبي هو يقول أنت إله يعني مفيش يعني ال ال ال النص ال الأولاني مش موجود ال Treasury of Scripture Knowledge ده مش مش عارف يجيب نص هنا بيقول هوشع من 9 10 ادعو اسمي لعمي لانكم لستم شعبي وانا لا اكون لكم الها لكن يكون عدد بني اسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد ويكون عوضا عن ان يقال لهم لستم شعبي يقال لهم ابناء يعني الكلام عن بني اسرائيل طب التفسير التطبيقي بيقول ايه في الحوار ده بيقول قبل ميلاد المسيح سبعة قرون تحدث هوشع عن قصد الله ل- ل- للإتيان بالأمم إلى دائرة عائله عائلتي بعد رفض اليهود لحظتي فالعدد الخامس والعشرون مقتبس من هوشع 2 23 أما العدد السادس والعشرين فمقتبس من هوشع 1 10 بس بولس مقتبس العدد على بعض
هو بيخلط اصل هو المشكله ان هو ناسبهم لهوشع مش هو قايل نصا هوشع قال فين هوشع قال طب خلينا نبص كده على هوشع بس تر... برينتون ترجمه سبعينيه هنا برينتون بيقول اه ده نص شكله طويل and I will sow her to me لا. and I will love her اه هنا بيقول and I will love her that was not loved يعني احب اللي ما ما كانتش محبوبه and will say to that which was not my people وهقول للي ما كانوش شعبي "ذ- انتم شعبي and they shall say انت الهي يعني انا هقول لهم انتم شعبي وهم هيقولوا انا الهي يعني هو كان بيقتبس من السبعينية
يا مولانا لسه بس بتوع الانبا مقار لسه ما خلصوناش السبعينيه كلها ترجموها لنا عربي كنا طلعناها بس انا اقصد ان الفكره ان حتى النص مش زي ما بولس قايل قول لي تاني دي رو- روميا 9 25 صح؟ روميا 9 ادي مشكله ان انت لما تعمل محاضره وانت مش محضر لها كويس اهو ادي النصوص بتاعت روميا نرجع نبص تاني على هوشع هوشع اتنين تلاتة وعشرين هنا ده مفروض العربي عن العبري صح؟ خلاص العبري ما بيقولش اللي بيقوله بولس ده انت هنا منه لا في هوشع 2 23 ولا في هوشع 1 10 طيب وخلي بالك يعني حتى الترتيب يعني انت لما تيجي تقتبس بتقتبس من اللي بعد بعد كده ترجع للي قبل ده ايه الفهم اللي بيجي باكورد ده يعني انا ممكن اتقبل ان انت تعمل لي اقتباس مركب هشع واحد عشرة بعد كده هشع اتنين تلاتة وعشرين لا ده الفهم المنطقي ان انا قريت حاجة وبعدين قريت حاجة تانية قمت رابطهم مع بعض لا ده انا قمت قريت حاجة فوتها قريت حاجة بعد كده قمت اقتبسها وربطتها بحاجة قريتها ورا طب المهم ده ده ال ال عن العبري بيقول وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم لرحم وأقول لعمي أنت شعبي وهو يقول أنت إله مفيش حتة إن اللي مش شعبي هقول له شعبي وهحب اللي أنا ما حبيتهوش ده مش موجود طيب ن- نبص تاني على برينتون أهو هو هو برينتون فيها الحتة بتاعت إني أ- أ- هحب اللي ما كنتش بحبه وهقول للي ما كانش شعبي انت شعبي وهم هيقولوا انت اله في حته آه، آه، هنا سادع الذي ليس شعبي والتي ليست محبوبه ده هو حتى الترتيب غريب حتى ده مش موجود في السبعينيه يعني السبعينيه بيقول الاول هحب اللي ما كانش بحبه وهقول للي مش شعبي انت شعبي وهم هيقولوا انت الهي هو ما جابش انت اله هنا خالص
ما جابش ما جابش طب تعالى اما نبص كده على هوشع واحد عشر بس المسيحيين ما بي ما بي ما بيقتنعوش ان فعلا في تحريف كبير حاصل في نص العهد القديم واحد عشر برينتون بيقول ايه yet the number of the children of Israel هو مش مفروض هوشع واحد عشر صح اه طيب ان عدد اولاد اسرائيل was as the sand of the sea زي رمل البحر which shall not be measured nor numbered مش هتتقاس ولا تتعد and it shall come to pass uh, that in the place where it was said to them ده المفروض الكلام عن بني اسرائيل ان هيجي في المكان اللي اتقال لهم انتم مش شعبي even they shall be called the sons of the living God هيتقال عنهم ان هم ايه ابناء الله الحي تمام الدكتور عن بني اسرائيل
الكوكتيل اللي عمله بولس ده جابه منين؟
خليه يعني هنا بيقول ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي انهم انه هناك يدعون ابن الله الحي ده موجود ده موجود في السبعينيه اهو that in the place where it was said to them you are not my people even they shall be called the sons of the, of the living God وده بحسب العربي لكن يكون كذا كذا كذا هنا مش نفس الصيغه في السبعينيه اللي هو المكان اللي طيب هو بولس قايل المكان صح الموضع اه فالمهم الكوكتيل ده مش موجود مش موجود في هوشع بالشكل ده يبقى احنا نرجع تاني ل- لروميا 9 25 يعني حتى لو المسيحي قال لك ده في فرق ما بين العبري وفي فرق ما بين السبعيني وده راجع لان ده ابديت الهي لكنيسه المستقبل يا اخي حتى النص ده ممكن يكون مثلا نص السبعينية على أيام بولس كان بيقول كده والتحريف إن احنا قلنا نظريا السبعينية أقدم حاجة القرن الثالث قبل الميلاد مخطوطات قمران قرن تاني قبل الميلاد أجزاء منها مش كلها طب هل احنا عندنا مخطوطات سبعينية بترجع للقرن الثالث قبل الميلاد؟ لا ده معظم مخطوطات السبعينية ده احنا بناخدها من السينائية والفاتيكانية والسكندرية قرن رابع وخامس ميلادي فممكن يكون النص السبعين اللي كان على ايام بولس مختلف اقدم او مختلف عن السبعين اللي احنا نعرفه يعني يكون في حتى خلاف ما بين السبعين ايا كان يعني بولس بيبني فكره على نص فيه تحريف العبري ما بيقولش كده اللي هو المفروض الاصل فهو ممكن يقول العبري اتحرف او العبري اتغير ابديت الهي حتى كده ترجمة برينتون أو السبعينية زي ما هي بين إيدينا دلوقتي مش بتقول زي ما بولس قايل
وبعدين هنا هو مقتبس النص اقتباس م... م... آه هو كده بيحسسك كأن بعد- اه هو نص واحد فاهم ازاي سادع الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبه محبوبه ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه ده نصين بعاد عن بعض واحد الجزء الثاني في هوشع واحد عشرة وتدور عليه بقى عبري ولا سبعيني والجزء الاولاني في هوشع 2 23 وتدور عليه عبري ولا سبعيني شيء غريب جدا واشعياء يصرخ من جهة إسرائيل يعني هنا ال- القضية إن هنا بينسب الكلام لهوشع دورنا في هوشع ما لقيناش هنا بينسب الكلام لإشعياء أما ندور ورا ونشوف يصرخ من جهة إسرائيل وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص لأنه متمم امر وقاض بالبر لان الرب يصنع امرا مقضيا به على الارض آه. طيب وكما سبق إشعياء فقال لولا أن الر- أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورا طيب خلينا ن- نبص على ال- آه، النصوص دي في آه، إشعياء مقتبسها إزاي بولس النصوص الأولانية دي مفروض موجودة في إشعياء عشرة ايه 22 و 23 نبص عليها اشعياء 10 22 و 23 في الفان دايك يعني بحسب النص العبري بيقول ايه لانه وان كان شعبك يا اسرائيل كرمل البحر ترجع بقيه منه هنا قال لك ايه تخلص بقيه منه صح آه نصاب ضلال فاهم انت ازاي هو هو بولس بولس آه، عاو- معلش عاوز ارجع تاني اصل دي دي قضيه جوهريه ان انت النص زي ما اقتبسه بولس بالالفاظ دي هو عاوز يبني عليها ايه معتقد ايه بقى المعتقد ان الخلاص هيكون لجميع الناس من خلال ايه من خلال الإيمان نبوات في العهد القديم يعني هو عاوز يقول اللي انا بنادي بيه ده انا مش مخترعه ده من العهد القديم في نبوات فهنا هو بيقول وان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر فالبقيه ستخلص لان هو بقى عاوز يشير البقيه دي المقصود بها ايه باقي الارض يعني او كده فاهم ازاي طيب كلمه ستخلص دي اما نشوف نرجع تاني لاشعياء 10 22 من خلال النص العبري هنا بيقول ايه ترجع بقية منه وقد قضي بفناء فائض بالعدل لأن السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الأرض موضوع ملوش علاقة خالص باللي بيحكيه بولس ده طب نبص على برينتون الترجمة الإنجليزية للنص السبعينية And though the people of Israel be as the sand of the sea a remnant of them shall be saved بس م- ال- القضية راجعة لمين يا شيخ أحمد of them يعني بني إسرائيل إن سي- سينجو أو سيخلص منهم أمال بولس قال إيه اقرا لي بولس قال إيه
ال- فالبقية ستخلص أو ك- كامل يعني آه وإن كان عدد بلاد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص لأنه هو يعني مش م... م... لا مش م... ما أشرش آه مش عارف ما علينا فينا بيقول of them يعني الكلام عائد على بني اسرائيل في الاخر ما ينفعش انا استخدم النص على انه ايه على الامم He will finish the work and cut it short in the righteousness because the Lord will make a short work in all the world يعني الاله هيعمل حاجه في كل العالم مش مشكله يعني الموضوع في الاخر خاص ببني اسرائيل ولعله المقصود ان ان هم تشتتوا فيرجعوا تاني والموضوع ده في تشتتوا في العالم يعني ايا كان بس برضو النص ملوش علاقه باللي بولس بيحاول يوصله احنا في تسعة كام من 927
طيب ده طبعا عشان بيقول لك انت بتستهبل عاوزنا اجيب لك روميا من السبعينية طيب وبعدين النص الثاني وكما سبق اشعياء فقال لولا ان رب الجنود ابقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورا انا اصلا مش فاهم النص ده زي ما هو ايه دلالته يعني لكن النص ده موجود فين في اشعياء النص ده موجود في إشعياء واحد تسعة نبص على إشعياء واحد تسعة في البندايك بيقول إيه بيقول لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة الم... إذا- أيوة معناه ايه النص ان بني اسرائيل ما فناش لسه في منه باقي طيب هم يعني ايه لصرنا مثل سدوم وشبهنا إن مجرد بيوت إيه، المكان خراب يعني وان هذه الامم ابيدت دول مفروض قوم لوط سدوم وعموره دول وان الملاك إيه، جبرائيل وكذا وراح مدمرهم وده يعني في روايات اللي هو ايه إيه، قل من كان عدوا لجبريل فهو المفروض قالوا مين مش حابين جبريل ليه لان هو اللي كان بي بياتي لهم بالعذاب يعني من عند الله فمش حابين وجبريل وحش ليه كل عشان كانوا بيعصوا كتير وربنا كان بيطبق عليهم احكامه بالعقوبه من خلال جبريل عليه السلام فكانوش بيحبوا طيب ما علينا ده القصه ان المفروض عندهم سدوم وعموره الملاك جبريل خد البلد كده وراح ايه طبقها على دماغه المهم النص ملوش اي علاقة باللي بولس بيحاول ايه يوصله من فكرة ان العهد القديم بينبئ باللي انا بقوله ده ان الخلاص او العهود دي هتطبق مش بس لبني اسرائيل لكمان للوثنين او للامم فماذا نقول ان الامم الذين لم يسعوا في اثر البر أدركوا البر البر الذي بالإيمان ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس فإنهم اصطدوا بحجر الصدمة كما هو مكتوب ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عث- عثر عثرة وكل من يؤمن به لا يغزى طيب هو عاوز يقول فكرة ان ان هم كانوا بيسعوا للبر عن طريق الناموس الباقيين ما كانوش عندهم ناموس اصلا فحصلوا على البر مجانا حوار كده بعدين طب تعالوا ما نشوف النص ده آه، موجود فين ده موجود المفروض هو هنا كاتب لي نصين اشعيا 8 14 او 28 16 الله اعلم بقى بولس كان في دماغه انهي واحده ولا عمل كوكتيل من الاثنين نبص كده على إشعياء 8 14 في الفان دايك ويكون مقدسا وحجرة صدمة وصخرة عثرة لبيت إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم ولا حاجه من دي إيه ده بقى إيه؟
حجر صدمه وصخره عصره بس إيه، وصخره مم.
عصرة.
لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة ولا تخافوا آه، خوفه ولا ترهبوا قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم ويكون مقدسا وحجر صدمة فيعثر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون ويعلقون فيلقطون سر الشهادة اختم الشريعة بتلاميذه
يعني هو هنا اصلا بيقول لهم يعني خلي بالكم من الناموس اهو
مش مهم اشعياء 28 16 نبص عليه ده بيقول ايه سيبك من الاستنتاج يعني ان بص امسك في الاصول هو بعد كده راح م... م- راح قايل اي كلام فاضي بس الاساس فكره ان كمان ال... الوثنيين هيخلصوا وده مش موجود في النصوص اللي هو استشهد بيها يعني انا مش بحب اوجع دماغي اقعد ارد على كل نص كل نص لو كانت الفكره اساسيه ممكن ندور وراها لكن هو ما يبنيش ما يحاول ما يحاولش يبني فكره اساسيه بعدين يقيم عليها استنتاجات وانا اروح بقى ارد على الاستنتاجات مش مهم فانا اشعياء 28 16 بيقول ايه لذلك هكذا يقول السيد الرب ها انا ذا اسس في صهيون وقلت قبل كده ان صهيون ده اسم رمز يعني حجر امتحان حجر زاوية كريما أساسا مؤسسا من من آمن لا يهرب وأجعل الحق خيطا والعدل مطمارا فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجرف الماء ستارة ويمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت ميثاقكم مع الهاوية صوت الجارف إذا عبر فتكونون له كان- كلما عبر يأخذكم فإنه كل صباح يعبر في النهر وفي الليل يكون فاهم كلام غريب جدا تعالوا نقرأ طب من ترجمة تانية لذلك قال السيد الرب ها إني واضع حجرا في صهيون حجرا حجرا ممتحنا رأس زاوية كريما أساسا محكما من آمن به لن يتزعزع المقصود بحجر في صدمه الشريعة يعني ولا إيه؟
ممكن يكون مقصود بيها المسيح الرئيس م- مش مشكلة يعني ممكن تكون دي فعلا نبوة مسيانية بس ال- القضية إن- ان ال- بولس بيحاول ي- ي- ي- يعني اصل خلي بالك هو بيقول آه، من آمن به لا يتزعزع ايه المقصود بيها يعني وأجعل من الحق حبلا للقياس ومن البر مقياس التسوية أما ملجأ الكذب فيجرفه البرد وتطفو الماء وعهدكم مع الموت يلغى وحلفكم مع مثل الأموات لا يقوم فالصوت الطاغي إذا عبر- إذا عبر يأخذكم لأنه يعبر صباحا فالمتجر يقصر عن لأنه كما فعل في حبل فرسان يقوم الرب وكما فعل في وادي جعبون فلا تكونوا الآن من الساخرين لا تشدوا أصل موضوع حجر الزاوية ده موضوع كبير ما ينفعش آه، يعني نفهمه من آه، ايه آه، هو اساسه ال- ال- ال- النصوص اللي منسوبه للمسيح في الاناجيل الاذائيه اللي هو اما قراتم آه، ال- ال- اللي هو بايه الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راسه الزاويه من قبل الرب كان هذا وهو ع- وهو عظيم في اعيننا وهو كبير في اعيننا انا ال ال ال المهم بالنسبه لي ان هو في رمية تسعة بيحاول يبني قضية النصوص اللي هو بيستشهد بيها ما ت... ما, ما ما توصلش الفهم ده ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يخزى ايه المقصود بالحجر العثرة هل المقصود بالمسيح هنا بيقول لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كلام ده إيه الناموس هو حجر الصدمة ايوه طب وبعدين ازاي بقى هو حجر الصدمه واللي بيقول كل من يؤمن به لا يخزى بالحجر ده اللي يؤمن بالحجر ده لا يخزى يبقى هو يبقى قصده إيمان مش أعمال يبقى التاني خد الأعمال ظاهرة مثلا ما قالش بها بس أقول لك إيه أنا بحاول أشوف الحل يعني
ما تفرقش بالنسبه لي كتير ها ال- القضيه الرئيسيه ان الاساس عنده ان هو عاوز ي- ي- يخلي العهود والوعود تطبق عن طريق نسل اسحاق و إيه- إيه- إيه- اشمعنى اسحاق لا انت ما تسالش فالاساس ده اصلا باطل وبعدين عاوز يبني فكره ان الخلاص ده مش بس لبني اسرائيل ده كمان للامم وحاول استشهد بنصوص هذه النصوص باطله وبعدين عاوز يقول لك في الاخر بقى ان ال- الموضوع بقى دي اراده ربنا ده الامم لم يسعوا كده ادركوا البر واللي حاولوا يسعوا عن طريق الناموس ما حصلوش عليها ليه علشان اصل الناموس ده حجر عصر ايه ايه يعني ايه الكلام ده كله يعني في الاساس الاصل ان بني ان الامم حصلوا على البر ده اصلا غير ثابت عشان هو يق- يقعد على اساسه نقاط تانية ان ده الناموس ده حجر عثرة او حاجه زي كده اقلب خلاص الاصحاح ده انا زهقت منه طيب نكتفي بالقدر ده يا شيخ احمد عشان انا احضر الباقي بس أنت معاك المصفى بتاعك معلم اصبر فين
كنت أنا شفت حاجة من حلال المصفى مفيش حاجة إن شاء الله آه لسه ما رحتوش. ها المسيح للبر هنا آه برضه هيكمل يعني هيفضل آه هيفضل ي- يأصل في الفكرة بس أنا عاوز آه، أكون محضر لها أكتر من كده يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك